بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين احنا مشغولين بالايات اللي فيها لا عشان تنبهنا الى بعض وعود ربنا وبعض وصايا الكتاب ناخد افسس خمسة خمستاشر في وصية بتقول ايه فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح انظروا كيف تسلكون يعني الواحد يبص على نفسه كده ماشي ازاي زي ما بتقيم نفسك في شغلك وبتقول انا ماشي ازاي تقيم نفسك في علاقاتك وبيتك قيم نفسك شوف سكتك مع ربنا ماشية ازاي سلوكك على الارض ماشي ازاي لا كجهلاء يعني لو لم تقيم نفسك تحسب جاهل أول علامة للجهل هنا إنك لا تنظر كيف تسلك في واحد يفضل طول حياته ما بيعملش الثلاث كلمات دول انظروا كيف تسلكون انظروا كيف تسلكون دي مهمة ليه قيم نفسك احنا بنقيم كل حاجة بتقيم ثمن الحاجات بتقيم العربية بتقيم مشاريعك بتقيم شغلك بتقيم الناس طول الوقت بتقول ده كويس وده وحش تقيم نفسك وانظر كيف تسلك اقف كده مرة وفكر انت ماشي ازاي رايح فين حياتك ترضي ربنا ولا لا موقفك دلوقتي شكله ايه لو مشيت النهاردة هتروح فين كل الاسئلة دي مهمة لأنك لو ما عملتش كده تحسب جاهلا لا كجهلاء بل كحكماء لو عملت كده تبقى حكيم لكن لو ما عملتش كده تبقى جاهل هنا بيقول بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء فيبقى احنا كل موضوعنا جهل وحكمة النهاردة دلوقتي يعني مش عاوزين نبقى جهلاء عاوزين نبقى حكماء فأول حاجة تحميك من الجهل الروحي ده انك تفحص نفسك بانتظام ليها ايات كتير في الكتاب مرة يقول امتحنوا انفسكم امتحن نفسك ودي مرة بيقول انظروا كيف تسلكون في مرة تاني يقول انظروا الى انفسكم تعرفين ربنا يسوع له المجد لما قعد يتكلم عن المجيء التاني قال هتسمعوا اخبار حروب واوبئة ومجاعات وهتعرفوا وتشوفوا حاجات وبتاع في الاخر قال ايه فانظروا إلى أنفسكم الله لأن الناس لما بتقول أخبار حروب وأوبئة ومجاعات وزلازل بتقعد تقول طب هيحصل إيه بكرة؟ قال لهم لا ده أنا بديكم الحاجات دي كلها عشان حاجة واحدة بس مش عشان تقول طب المسيح جاي إمتى؟ ما أنا قلت لك مش هتعرف عشان تبص لنفسك وتستعد هتاري كل ما تفتح الجرايد وتلاقي كالعادة يعني حرب ومصيبة ووباء وكارثة المسج هنا مش تقول طب ايه اللي هيحصل بكره لا المسج هنا اقعد مع نفسك وشوف انت مستعد ولا لا لانها علامات علامات انتهاء الدهر مبتدا الاوجاع مخاض الولاده ياخد له 100 سنه ياخد له 1000 سنه مش موضوعنا المهم دي علامات ربنا يسوع مستفيد من العلامات دي ايه مش انك تتنبأ يا ترى what's next يعني لا مش دي مش شغلتك انت دي انما ال message هنا انك انت تنظر الى نفسك انت يا ترى مستعد طيب بما ان الحكايه ممكن تخلص في لحظات كده انت مستعد ولا لا انظروا كيف تسلكون لا كجهلاء بل كحكماء يبقى الجاهل يسلك دون ان ينظر الى كيف يسلك والحكيم حين يسلك يسلك وينظر الى نفسه كيف يسلك الحكيم عينيه بره نفسه فبيتفرج على نفسه من بره الجاهل عينيه جوه نفسه فمش لاحق يبص على نفسه ودي محتاجة يا جماعة الواحد يهدى ويخلو ليه بنقول لكم يا ريت تسرقوا دقايق وتقعدوا لوحدكم عشان تتفرج على فلان اللي هو انت تستعرضه كده قدامك وتتفرج عليه من براه بقى انت راضي عنه ولا لا عجبك ولا لا ماشي صح ولا مش ماشي صح ينفع يقابل ربنا ولا لا احكم انت لأن الكتاب بيقول احكموا على أنفسكم ولو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا يعني عارف لو أنت حكمت على نفسك وقلت له يا رب أنا اكتشفت أن أنا وحش يقول لك خلاص أنا مسامحك بدل أنت حكمت على نفسك أنا مش هحكم عليك إنما لو استنيت لما يجي الحكم توليت هتبقى المشكلة أنك تكتشف تكتشف متأخر قوي انك انت مش مستعد لو اكتشفت النهارده دي هتحسب ليك استعداد تاني نقطة هنا كلمة بالتدقيق انظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء الجاهل ما يدققش ويبقى شعاره في الحياة ما تدقش بس ما تدقش مش معناه اصل ما تدقش ساعات تبقى كلمة كويسة لما تكون على الغلط على غلط الناس يعني ايه فوت للناس انما ما تدقش في غلطك انت لا تبقى جهل مش حكمة ما تدقش مع الناس تبقى حكمة يبقى مخك كبير وقلبك كبير اللي جامل كويس اللي ما جاملش ما حصلش حاجة اللي ابتسم كويس اللي ما ابتسمش مش فارقة اللي رحب ماشي اللي ما رحبش مش فارقة اللي يعني غلط في الكلام اه كلام مش هيتحسب عليه هنا ما تدقش انما انت تغلط في الكلام وتقول لنفسك ما تدقش لا تبقى جهلاء مش حكماء اسلكوا بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء الحكيم يدقق على نفسه الجاهل ما بيدققش مع نفسه يقول لك يعني وهي النظرات فيها ايه يعني ما الدنيا كلها لخبطه مش معقول ربنا هيحاسبنا على النظر في الزمن الاخبار ده لا معلش بس الكتاب قال النظرات غلط طب الكلام مش معقول امال هنقول ايه ما هو الكلام بيجيب بعضه ولازم ننم شويه ونذم شويه ونشتم شويه ونمشي حال لا ما ينفعش تبقى من الجهل مش من الحكم انظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء الحكيم بيدقق على لسانه وعلى عينيه وعلى دماغه وعلى المكان اللي بيقعد فيه وعلى الناس اللي بيتعامل معاهم بيدقق ليه لأنه عارف إيه يغضب ربنا وإيه لأ الحكيم بيراجع الإنجيل بيقول إيه وبيشوف هو ماشي إزاي دي بتفكرني بالطلبة والمذاكرة العيال اللي اللي ملهاش في المذاكرة تبص بصة كده في الكتب وتقول لك خلصت طبعا انتوا عارفين الحكاية دي عيالنا يعني كلهم كده بتوع الحركات دي خلصت ايه يا ابني فريت الكتاب طب انت عارف ايه في الكتاب طب لو جالك سؤال هتعرف تجاوبه هو ما دققش طبعا ده نتيجته تطلع زي وش مش كده انما تلاقي بقى الانسان المدقق او الطالب المجتهد تلاقيه بص على الصفحه ويرجع يقراها تاني وبعدين تلاقيه لاخر وقت عاوز يراجع وخايف يكون نسي حاجه هو ده المتفوق ليه لانه مدقق فتلاقي السؤال ما فيش سؤال يقع منه لأنه يسلك بتدقيق أو الكتاب بتاعنا ما عندناش منهج تاني هو كتاب واحد للعمر كله مش عندناش 100 منهج كتاب واحد ويتلخص في كلمة محبة ربنا ومحبة الناس إنما في واحد مدقق في كل وصية فبيراجع نفسه على الوصية ذاكرتها عملتها طب كان الموقف ده ينفع فيها ولا ما ينفعش وفي واحد مش مذاكر مش عارف ربنا عاوز ايه مش في دماغه الموضوع طبعا ده مش حكيم ده جاهل وبرضه الخطورة كلها لا يكتشف التايتل بتاعه متأخر خلينا نكتشفها النهاردة يبقى حاجتين يخلوا الواحد جاهل لغاية دلوقتي أن يسلك دون أن ينظر كيف يسلك اتنين يسلك بدون تدقيق انه كله كويس كله كويس اي حاجة اي حاجة ازاي في حاجات غلط حاجات صح ثالث كلمة يقولها مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة ثالث نوع من الجهل الروحي اللي بيقول لا كجهلاء بل كحكماء اللي يأمن للأيام اللي يثق في الزمان اللي يقول مع الغني الغبي يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوع ايه لسنين عديدة ما احنا قاعدين ده قمة الجهل اللي يتصور ان الوقت ملكه اللي يتصور ان الايام منين ما يقول لها هتمشي لا الايام مش هتمشي على هواك ابدا محدش كبر في السن كان واخد باله انه هيعجز محدش خد باله اتسرق وكبر في السن ومحدش على فكرة من اللي بعاد عن ربنا جت ساعته وقال أنا كنت جاهز لا كان بيقول الله هي خلصت على كده ده مفتدين الوقت الجاهل تجيله ساعته بغتة كلص زي ما قال المسيح الحكيم منين ما تيجي ساعته يقول أهلا وسهلا أنا مستعد الحكيم هو اللي عينيه في راسه وعارف ان الوقت ملوش امان ابدا مفتدين الوقت لان الايام شريره يعني اوعى تامن للايام اوعى تثق ان بكره ملكك وبتاعك وبكره هعمل واسوي وعلمنا يعقوب ببساطته بقى في رساله يعقوب دي من اجمل الرسائل وابسطها يقول ما تقعدوش تقولوا بكره هعمل واسوي واعمل قول ان شاء الرب وعشنا يعني حتى حط عشنا دي يعني عشان ايه الله أعلم هنكون عايشين ولا لا وبقينا نقولها كده لأنه كتاب علمنا نقول كده بس دي حكمة إنك تقول إن شاء الرب وعشنا لأن اللي بيقعد يرتب مشاريعه لسنين عديدة من غير ما يحط التحفظ ده على الجنب في ال back mind كده إن شاء الرب وعشنا يبقى جاهل ومين قال لك إن كل المشاريع دي هتمشي وهتمشي زي ما أنت عاوزها وفي التوقيتات دي كلها كان غيرك أشطر كل اللي سابوا الدنيا كانوا حاطين لسه مشاريع كتير بس الدنيا ما نفعتهمش إذا بند ثالث هنا مفتدين الوقت يعني إيه؟ يعني أثمن ما تملكه النهاردة الدقيقة اللي أنت فيها دلوقتي أغلى من كل فلوسك وأغلى حتى من الناس اللي حواليك يمكن ليه؟ الدقيقة دي هي اللي تقدر تكلم فيها ربنا وتأمن دخل دخولك السماء بص على اللص اليمين كان عنده شوية دقايق الدقايق دي لما صرخ وقال اذكرني متى جئت في ملكوتك افتدى الوقت عرف يستفيد بالدقايق اللي فضلاله من عمره وطلع حكيم التاني الجاهل اللص التاني اللي حضر نفس الموقف نفس الموقف فضل يتريق على المسيح لآخر لحظة وضاعت فرصته للأبد يبقى بند ثلاثة لا كجهلاء بل كحكماء تحت شعار مفتدين الوقت كل يوم اعتبر النهار أنبنطونيوس ليه كلمة جديدة شوي يقول كده قديس أنبنطونيوس كل ما تصحى اعتبر قد يكون هذا اليوم هو آخر يوم فقفل حساباتك احتياطي مع ربنا ومع الناس وكل ما تيجي تنام اعتبر انك يمكن ما يطلعش الصبح فبرضه ايه خليك مصالح ربنا احتياطي طبعا اللي بيفكر بالطريقة دي وهو مش خايف من الموت ده يبقى مفتدين الوقت مش ممكن هيسيب حد زعلان منه لا مش ممكن مش ممكن هيبقى مديون لحد يحط دماغه مش هيعمل كده مش ممكن هيكون ما كلمش ربنا طول اليوم ويحط راسه ينام مش هيعمل الحاجات دي ليه؟ لأنه عارف إنه الأيام ملهاش أمان مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة أربعة يبقى أول فكرة تخليك حكيم مش جاهل انظر كيف تسلك اثنين التدقيق ثلاثة الوقت أربعة من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب أغبياء زي جهلاء يقول ما تبقوش جهلاء وبعد كده قال ما تبقوش أغبياء إنما طلع هنا إيه بقى عكس الجهل هنا إنك تكون فاهم ربنا عاوز إيه يعني لو غفلت عما يريد الله صرت جاهلا طب ربنا عاوز إيه أسهل إجابة عاوزنا كلنا نروح السما كله ستوب فاهمين ما هي مشيئة الرب ماذا تشاء يا رب الله يريد ها؟ أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون الله لا يشاء أن يهلك أحد فأنت فاهم دي ولا مش فاهمها فاهم أن ربنا غرضه من كل حياتك توصل السماء تعدي بالذوق تعدي بالعافية تبقى عظيم تبقى غلبان تبقى غني تبقى فقير تبقى مثقف تبقى جاهل كل ده مفرقش المهم في الآخر توصل السماء هل أنت فاهم مشيئة الرب؟ للأسف إحنا على الأرض الموضوع ده مش شاغلنا كفاية إحنا فاهمين ماذا نريد نحن لكن مش مشغولين بماذا يريد الله وعشان كده بنسلك أحيانا كجهلاء مش كحكماء الحكيم يبص حواليه دايما ويقرأ كل الأحداث اللي حواليه من منظور ماذا يريد الله عشان كده يقول في باله دايما كل الأشياء تعمل معا للخير كله خير ليه؟ لأنه كله عشان يقول إلى دخول السماء أنا واللي حواليا طب دي مشاكل دي تجارب دي آلام دي خسارة دي ظروف دي لخبطة كله كله محسوب كله محسوب فاهمين ما هي مشيئة الرب ربنا يرفعك قوي عشان تدخل السماء ينزلك قوي برضه عشان تدخل السماء فخليك فاهمها عشان ساعات الواحد يقف كده ويقول انا مش فاهم ايه اللي بيحصل في الدنيا هي ملهاش غير تفسير واحد إيه اللي بيحصل عشان تدخل السبب ربنا رفع قوي خلى حياتك سهلة عشان تركز معاه وتدخل السماء خلى حياتك ضيقة ومكركبة على آخرها عشان تركز معاه وتدخل السماء هي هي فاهمين ما هي مشيئة الرب في ناس مش راضية تفهم الدرس تقعد تفسر بمية تفسير يقول لك اصله لا انا بس ما كنتش مركز في البيزنس عشان كده الحكايه لخبطت طب ركز هتركز بدل السنة عشرة وفين لما هتفهم ان اللخبطة دي ركزت او ما ركزتش غلطها تقول يا رب وانت مش راضي تقول يا رب بتقول يا بورصة مثلا طب ما هو مش نافع مش هو ده اللي هيوصل افهم ربنا عاوز ايه فاهمين ما هي مشيئة الرب يبقى لو الفكرة دي مش شغلانة خلاص نفسي واللي حواليا مش واضح أبقى جاهل فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء الإنسان الحكيم الفكرة دي ما تفرقوش أبدا إنه عايش عشان يروح السماء وعايش عشان ياخد الناس السماء يعني عارف مشيئة ربنا من حياتك إيه مش بس تيجي أنت السماء طبعا دي أهم حاجة بس تجيب له ناس وانت جاي وعلى قد الناس اللي هتاخدهم في ايديك على قد غلاوتك عنده بقى فكرها كده بقى ومن هنا تبقى اهم رسالة الواحد يقوم بيها في حياته انه ياخد الناس مع السم خلاص النفوس خدمة الناس بس تقول انا ملاش في الخدمة والوعظ خليك قدوة عشان الناس تمشي وراك وتدخل السم عربيتك زحمة مش هتقدر تاخدهم كلهم في عربيتك امشي قدامهم قول لهم تعالوا ورايا يعني ايه في واحد ياخد الناس في عربيته كويس مركز في خدمتهم وبياخدهم معاه وفي واحد عربيته صغيرة ومش هيقدر ياخد ناس كتير طب ما تمشي قصادهم هم اللي حواليك لو لقوك ماشي مركز عارف سكتك للسما هيمشوا وراك برضه هتبقى جايب طابور وراك للسما ويفرح بيك ربنا قوي مش ما خدتهمش معاك في العربية بس مشيت قدامهم يبقى انت فاهم ما هي مشيئة الرب وديتها بس بتشاور لهم كل شوية تعالوا ورايا يبقى كده أربع نقط تخلينا لا كجهلاء بل كحكماء أول نقطة كانت انظروا كيف تسلكون اثنين التدقيق ثلاثة افتدينا الوقت أربعة فاهمين ما هي مشيئة الرب ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة شكل من أشكال الجهل شكل من أشكال الجهل إن الواحد يضيع عمره في خلاعة أو في شهوات أو في حاجات لا تليق بأولاد الله بل يعني اتنقل زي ما قال لا كجهلاء بل كحكماء قال بلاش دي بل إيه يعني الحكمة إيه تمتلئ بالروح بمعنى درس الخامس هنا عاوز ما تبقى حكيم مش جاهل أهم حاجة تعملها أن تمتلئ بالروح يعني إيه تمتلئ بالروح تمتلئ بالجسد سهلة اه طبعا نمتلئ بالجسد هننزل نتعشى دلوقتي هنمتلئ بالجسد فنمتلئ بالجسد القضية مفهومة أو نمتلئ بالجسد نعمل لنا قرشين كويسين نمتلئ بالجسد يبقى ضمنيا نمتلئ بالروح معناها إيه ليها بقى أكلها وشربها وغناها فاهمين إزاي زي ما بتملى جسدك أكل وشرب وفلوس وبيتقل جسدك وبيمرض لا امتلئ بالروح دي حكمة بقى حكمة انك تنتقل من الاهتمامات الجسدية الطبيعية للتركيز في الروحيات الانسان اللي بالنسبة له الانجيل ما يغيبش عنه زيه زي الاكل والشرب ده حكيم الانسان اللي الصلاة بالنسبة له زيها زي وقت النوم لان من لو ما نامش هيقع من طوله يبقى الصلاة كده ده حكيم انما الانسان اللي الحاجات دي بالنسبة له مش شغلاه يبقى محتاج انظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء لازم يراجع هو جاهل ولا حكيم لأن الحاجات دي هي دي امتلئوا بالروح صلاة إنجيل تناول كنيسة وصية خدمة الناس امتلئوا بالروح ده احنا شكلنا يكسف قدام الملائكة بناكل بذمة جدا إنما ما بناكلش الإنجيل بذمة وكلنا عندنا تخمة وعاوزين دايت والإنجيل كلنا هفتنين وعندنا أنيميا عاوزين نقل دم بالعكس يعني هو فعلا كده يعني تصوروا لما نبقى بنرمي الأكل رامي وبيبقى عندنا كلنا كوليسترول ومش عارف ومشتقاته وبعدين روحيا تلاقي الحكاية فيها فقر شديد امتلئوا بالروح هاخد معاكم فكرتين تاني عشان بس ايه الكلام ما يسرقناش امثال 14 على الحكيم والجهل برضه امثال 14 اكتر مثل اكتر سفر اتكلم عن الجهل والحكيم في مقارنة سفر الامثال فامثال 14 16 يقول كلمة جميلة كمان يزود بند كمان للستة اللي فاتت دي سفر الامثال كتبه سليمان الحكيم فيقول ايه 14 16 الحكيم يخشى فيحيد عن الشر والجاهل يتصلف ويثق يعني ايه الحكيم لما يقولوا له في شر يجري يبعد يخاف على روحه الجاهل يقول انا جدع ما يهمنيش يتصلف الصلف هو الغرور الثقة الزائدة بالنفس فيسقط جاي في حتة تاني نفس الآية يتصلف ويسقط يقع هل أنت حكيم ولا جاهل هل لما بتعرف أن المكان ده فيه شر الشخص ده شر المجال ده مش حلو التليفون ده مش حلو بتقول لا أنا جدع مش هغلط ما تبقاش حكيم ولا بتعرف تهرب العلاقة اللي داخلة على بيتك دي أو عليك خطر يا ترى أنت جاهل ولا حكيم إن كنت حكيما تخشى على نفسك فتحيد عن الشر إن كنت جاهل هتتصلف تقول فيها إيه هتشوف فيها إيه فبند آخر زي التدقيق شوية يا جماعة بس بشكل آخر إن الجاهل يثق زيادة في نفسه فبيزحلق ويقع إنما الحكيم يخشى على نفسه فيحيد عن الشر إذا الهروب حكمة الهروب حكمة والتصلف والوقوف في أماكن الشر جهل اهرب لحياتك في ايه بتقول كده في مجلس المستهزئين لا يجلس في طريق الأشرار لا يقف ما بيدخلش الحتة دي ليه عشان خايف على روحه خايف على روحه يبقى حكيم زي واحد ايه يقولوا له معلش في مرض معين يقول لا انا صحتي كويسه طب ما هتعيا ادخل لكن لو هو حكيم يقول لا انا ما عنديش مناعه ما اقدرش اتعرض للموضوع ده لازم اخد التطعيم او ابعد عن المكان فالحكيم يرى و- ويهرب من الشر بيعرف يجري الجري هنا شطارة جدعنة لأنه ما بيعرفش يجري بيقع واحد زي يوسف يوسف العفيف ابن يعقوب اتحط في موقف صعب جدا مرات ايده بتعكسه وهي ست هانم وهو عبد وشاب صغير وفي زمن محدش يعني بيقول على الغلط غلط ومالوش حد جنبه يسنده ويقول له ربنا انما كان حكيم وفضت البيت عليهم مؤامرة بقى شياطين ومسكته من هدومه عمل ايه جري جري اللي يحصل يحصل ده لو وقف وقعد يتفاهم كان وقع كان ضاع انما طلع حكيم وعشان كده ربنا حوشها له وخزنها له وخلاه مخلص العالم بعد كده رئيس وزراء مصر من السجن على رئيس وزراء بعد كده لأنه طلع حكيم في عينين ربنا عرف يهرب ساعات احنا ما بنعرفش نهرب تفضل موارب الباب كده في حاجات كتيرة انت عارف ان ريحتها وحشة كلمة كمان عن عن الحكيم والجاهل في أمثال 17 تقول إيه بعدها بإصحاحين أمثال 17 10 يقول إيه الانتهار يؤثر في الحكيم أكثر من 100 جلدة في الجاهل فاهمينها؟ يعني إيه ساعات يبقى عندك واحد موظف أو شغال تحس إنك لو قعدت تعمل فيه إيه دماغه مش هتتعدل وفيها مثل كده مش فاكر بيقولوا ازاي مش مهم انما الحكيم حساس بمعنى ايه كلمة واحدة توجعه تغير اتجاهه تأثر فيه يعني في احنا واحنا بنتكلم دلوقتي كلام ربنا في واحد حكيم هياخد من الكلام بحساسية وهياخد موقف في حاجات لأن الانتهار يؤثر في الحكيم في واحد لو سمع الوعظة دي مئة مرة ولا تفرقش معاه خالص خليهم يقولوا هيحسب جاهل ليه؟ لأنه بيتأثرش لو جلدوه عشان يطلعوا منه الغ- الغلط مش هيطلع مش عاوز يتأثر إنما الحكيم كلمة واحدة توجعه تفرق معاه تمام تفرق كتير فالانتهار قد يكون انتهار من شخص أو من ربنا يأثر في الحكيم إنما الجاهل لو ميت جلدة يعني إيه بقى ميت جلدة هنا يعني ربنا ساعات بقى ما يتكلمش بال في الوعظ ربنا لما يلاقي الواحد ما بيسمعش بالذوق في طرق تانية ها يبتدي بقى يخبط ربنا عشان تسمع ما هو خايف عليك لو الواحد جاهل خبط براحتك يخبط ويرزع ومشاكل وهموم وتجارب و- وأزمات ميت جلدة عشان يهزوا الجاهل عن جهله مش راضي يتهز طب انت ليه تستنى بقى ال- الحاجات دي ما تخليك حكيم وتاخدها من الأول كلمة الانتهار يؤثر في الحكيم أكثر من مئة جلدة في الجاهل يبقى الإنسان الحساس اللي كلمة ربنا تنخسه وتخليه يظبط روحه الإنسان حكيم لأنه ياخد الكلام بسرعة على نفسه ويهتم أنه يغير في روحه إنما الجاهل لا يهتم وحتى لو انضرب ضربة جامدة برضه تلاقيه ما يتحركش كلمة كمان عن الجاهل والحكيم أمثال 26 4 و5 دي عجيبة شوية لأن آيتين يبانوا عكس بعض تقول ايه لا تجاوب الجاهل حسب حماقته لئلا تعدله انت خمسة بتقول ايه جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه ايه اللخبطة دي بقى دي الآية وعكسها ولا ايه بس فكروا فيها تلاقوها مش عكس بعض أوي لا تجاوب الجاهل حسب حماقته لئلا تعدله تعدله يعني تبقى زيه لما ترد عليه بطريقته تبقى بقيت جاهل زيه واحد في الشارع بيشتمك تشتمه انت كنت انسان محتار ليه عملت كده لانك جاوبت الجاهل حسب حماقته فعادلته يعني ايه بقيت زيه انما في موقف اخر جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه يعني واحد بيفتي زيادة انت كده بالذوق قول له معلش مع احترامنا وقول بقى كلمة العقل عشان ما يفضلش مخشوش في روحه على انه صح على طول يبقى دي ليها موقف ودي ليها موقف تاني فاهمين الفكرة لا تجاوب الجاهل حسب حماقته يعني اوعى ترد على جاهل بطريقته يبقى فيها فكرة لو جريت الناس تبقى جاهل لو مشيت زي ما الناس بت... الناس بتعمل تبقى وقعت في الجهل قد عادلته لأنك جاوبته حسب حماقته يعني بطريقته جريته جريته بقى في غلط جريته رديت عليه أو كله ده جهل في بعضه لا جاوب الجاهل حسب حماقته لكي لا يصير حكيما في عيني نفسه يعني ظبطه كده يعني عقله وعيه قول له اللي بتقوله مش صح واثبتها له بس دي لها موقف تاني ما يكون انت ليك دور في انقاذ الجاهل من جهله يبقى الاولانيه بيقول لك ما تجريش ما تردش بنفس الطريقه ما تمشيش في نفس السكه التانيه بتقول ايه ظبط اظبط الجاهل اخدم الجاهل صلح الجاهل فوق الجاهل خليك حكيم لما تلاقي واحد ماشي ملخبط ما تسيبوش في غلطه لو بتحبه فوقه زي في حسقيال بيقول ايه يقول لو لقيت واحد بيغلط وسكت لو هلك هطلب دمه منك ازاي سكت عليه وانت شايفه ماشي في سكة غلط انما يا ابن ادم لو حذرته واصر على طريقه ليوم ما يهلك دمه على رأسه واضحة فير طبعا عدل حق لما تشوف واحد ماشي غلط وبتربطك بيه علاقة ليه ما تحذروش ليه ما تنبهوش سكتك غلط لألا يكون حكيما في عيني نفسه هيفضل طول عمره يقول أنا صح وديك عرفت الصح حاول حاول معاه عشان تبقى أنت حكيم في الحالة دي إنك عاوز تعدل له مساره لكن مش حسب حماقته تجاوبه يعني ايه لو بنفس الاسلوب تبقى جاهل زيه دي عاوزه حكمه وانت بتكلمه شكل اخر من الجهل والحكمه في نفس الاصحاح عدد 12 يقول ايه ارايت رجلا حكيما في عيني نفسه الرجاء بالجاهل اكثر من الرجاء به يعني لما تلاقي واحد معجب بحكمته زيادة ترجو الجاهل ولا ترجوه بمعنى ايه الجهل كل الجهل ان تعتبر نفسك حكيم زمانك مهما عرفت رأيت إنسانا رجلا حكيما في عيني نفسه خليك حكيم في عينين الناس خليك حكيم في عينين ربنا بس ما تقولش على نفسك أنا حكيم ما تثقش زيادة في حكمتك لأنك لو عملت كده يبقى الجاهل هيفهم أكتر منك لأنك هتقع في فخ الكبرياء اللي هيضيعك لأن لما الواحد بيقول أنا حكيم زمان ومش هيتعلم حاجة خلاص وهيتغش في روحه وياما ناس اتغشت في روحها وضيعت نفسها واللي وراها إنما الحكيم صحيح يفضل طول عمره يتعلم ولا يرى في نفسي حكمة يعجبني قوي موقف موسى النبي كليم الله اللي كان يكلم ربنا كده يعني زي ما بنكلم بعض جاله يسرون حماه كاهن مديان بعد ما عدوا البحر بقى وبعدين لقاه قاعد طول النهار يا عيني يحكم للناس في الناس اللي جايه الشكاوى اللي جايه له من شعب ملوش اخر فقام يسرون قال له ايه الوضع ده غلط أنا هشير عليك مشورة أنت تعمل رؤساء عشرات ورؤساء مئات ورؤساء آلاف ورؤساء عشرات الآلاف وتعلمهم يحلوا مشاكل الناس وتقعد أنت معاهم بس وعمل له نظام إداري محكم مش موسى يقول له يعني أنا بكلم ربنا ربنا مش عارف يقول لي الكلمتين دول يعني أنا عديت بالشعب في بحر وفي صحراء جاي انت هتعلمني على اخر الزمن يا راجل يا عجوز ما التاني حماه راجل كبير في السن وراعي اغنام انما موسى النبي عجبته الفكره جدا ولم يعتبر نفسه حكيما في عيني نفسه خد الفكره على طول وطبقها ليه لانه مع كبر سنه ومع انجازاته ما زال بيتعلم فازداد حكمه مش مشكلة أبدا حد يعلمه حاجة جديدة يتعلمها ويشكره عليها كمان آخر حاجة خالص أمثال 29 20 تقول إيه تقول أرأيت إنسانا عجولا في كلامه عجولا دي بالعربي الفصحى يعني مستعجلة أرأيت إنسانا عجولا في كلامه الرجاء بالجاهل أكثر من الرجاء به يعني إيه يعني ما تستعجلش في الكلام أظن كلنا عارفين الحتة دي ياما الواحد استعجل وندم إنه اتكلم بسرعة ولو كان تروه كان أكيد طلع كلام أحسن زي القديس أرسانيوس لما قال كثيرا ما تكلمت وندمت أما عن السكوت فلم أندم قط هنا مش السكوت والكلام هنا التروي أرأيت إنسانا مستعجلا في كلامه الرجاء بالجاهل خير من الرجاء به يعني ايه يعني اللي ما بيفهمش حاجة احسن منه المستعجل ده حتى لو بيفهم كويس اذا في درس كمان انك عشان تبقى حكيم تروى احسب الكلمة قبل ما تطلع ناس كتيرة قوي لخبطت بكلمة اتمسكت عليها احكي لكم موقف من الكتاب المقدس كان في راجل اسمه احشاويروش ملك عظيم للفرس وكان مراته اسمها وشتي ملكة جميلة جدا وكانوا الناس دول ناس كويسين يعني بس ما لسه ما كانش فيه يعرفوش ربنا قوي أحشاويروس ده في محفل ضخم جدا جايب ملوك ووزراء وبتاع وقع بكلمة قال أنا مراتي أجمل واحدة في الدنيا فبص له كده يعني الكلام سهل قام بعت قال لهم طب هاتوا لي مراتي أفرجها للناس صعبت عليه قالت وانا فرجة ده انا ملكة خرب بيته على كده ليه وشتي كانت ست كويسة لكن ما قبلتش على كرامتها كملكة انها تيجي عشان يتفرجوا على جمالها فلم تطيعوا طلعوا بقى الحبايب اشتغلوا بقية الوزراء يقولوا له ستاتنا مش هيسمعوا كلامنا كده بقى لما وشتي الملكة ما تسمعش كلام أحشاويروش يبقى محدش هيمشي كلمته على مراته قام طلقها صدقوني في الكتاب القصة دي القصة دي في الكتاب ودي كانت بداية قصة أستير الملكة إنما الراجل ده غلط في كلمة غلط في كلمة هو كان بيحبها وما كانش في حاجة غلط لكن استعجل زي الموقف بتاع هيرودس وهيروديا فاكرينه استعجل قال ايه من فرحته بالرقص والشرب قال لها هديكي اللي انت عاوزاه ولو نص المملكة وطبعا هي وأمها شياطين مرتبين حاجة أصعب من كده قالت له ماما بتقول لك بقى إيه مش عاوزين نص المملكة عاوزين راس يوحنا المعمدان فندم بس خلاص اتمسكت عليه الكلمة وصار قاتلا لأعظم مواليد النساء جريمة ضخمة في التاريخ من كلمة طلعت غلط طلعت عفوية طلعت مستعجلة ما اتحسبتش لو اتحسبت ما كانش ارتكب الجريمة دي أرأيت إنسانا عجولا في كلامه الرجاء بالجهل خير من الرجاء منه نرجع للآية الأولانية انظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء لإلهنا كل مجد وكرم الأبد